السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وماذا صنع القران في قلوبكم وماذا فعل الصيام والقيام والذكر والدعاء في قلوبكم هذه الأيام تمر والليالي تفر وتتفلت والعتق من النار فرصه تتناقص فانشغل شد حيلك قرب زود طاعاتك شوية حاول ركز إنني إذ أوشك نصف إذ إذ أوشك الشهر أن ينتصف فإني أطالبك بالتركيز ركز وبطل شتات العقل اللي انت فيه ده والتنطيط الكتير ركز بطل سرحان في الصلاة ركز بطل سرحان أثناء الدعاء ركز بطل خلاص بقى عزومات وتنقلات ركز وقف في حته وبطل تتنطط على قنوات التلفزيون بطل متابعه مسلسلات او آآ آآ مسابقات او بطل تتنطط كتير على النت وتشوف وتعمل بطل كل ده ركز واركض وتعالى إلى الجزء الثالث عشر الجزء الثالث عشر يتميز بسورة يوسف عليه السلام وربنا جل جلاله قال عن سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أحسن القصص ذلك سورة يوسف فيها فوائد وعبر لا تنتهي سيدنا يوسف عليه السلام قصته تبدا من وهو طفل وراى رؤيا وابوه برضه هرجع تاني لسر الاب الولد سر ابيه وجود الاب في الحياه ودايما اقول ان الخطر ان تتحول وظيفه الاب الى مورد مالي بس يجيب فلوس والناس تصرف لا الاب له وظيفه اكبر من دي بكتير واهم وظيفه تربيه الولد وتفهيم الولد وبس خبرته للولد مهمه جدا عشان كده من البدايه لما رب لما سيدنا يعقوب عليه السلام بدأ يوجه سيدنا يوسف عليه السلام وجهه اسمين من أسماء الله تعالى فضل سيدنا يوسف آه يتعبد بهذين الاسمين إلى آخر القصة العليم الحكيم من الأول خالص لما سيدنا يعقوب قال ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم آخر خالص سيدنا يوسف يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لحد الآخر خالص هو قلبه متعلق باسمي العليم الحكيم الشاهد هنا ايه الجزء ده عنوانه زي ما وضعنا لكل جزء عنوان الجزء ده عنوانه عجائب التدبير عجائب التدبير اللي هي في قول الله عز وجل والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون عجائب التدبير ايها الاخوه في قصه سيدنا يوسف عجيبه جدا انهم القوه في الجب ليه كانوا عايزين ايه القوه في الجب قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا له قالوا ايه في انفسهم او قالوا لبعضهم ودي مشكله بعضهم دي ها ان ان يقول ابوكم مش شايف غير يوسف يوسف كده حجمه عننا مش شايف غيره شيلوا يوسف عشان يشوفكم شيلوا يوسف من قدامه الغوا يوسف من حياته عشان يحس بيكم عشان يعرفكم عشان يديكوا حاجه طب نعمل ايه؟ اقتلوا يوسف او طرحوا ارضا رموه في الجب هم شالوا يوسف عشان ايه؟ يشوفهم ذهبت عيناه فلم يراه هي دي والله غالب على امره شوف ابوه قال له لا تقص يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا غلب أمر الله فقص الصورة كلها كده بقى عجائب التدبير إنه مع امرأة العزيز غلقت الأبواب وألفيا سيدها لدى الباب إنها تتكلم بسرعة وتقول له ما جزاء من أراد لأهلك سوءا شهد شاهد من أهلها إن باعوا باعوه بثمن بخس قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عجائب عجائب التدبير عشان كده بقول لك آمن يا مسلم الجزء اللي فات كان عنوانه إيه؟ نسيت أنت فاعبده وتوكل عليه توكل عليه ترى عجائب تدبيره توكل عليه ترى عجائب تدبيره عجائب التدبير آه من وحد الله في بس حسنه دبر الله له ما يسره قالوا له نعمل لك ايه انت هتموت نفسك عشان يوسف قال لهم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حاضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون سبحان الله العظيم كنت بقول في في فايدة دي أنه لا عتاب ولا مناقشة في الحال لا إنكار قالوا له شوف سيدنا يوسف سيدنا يعقوب وأنا الكلمة دي معايا من عشرات السنين فعلا من وأنا صغير في بدايتي في تدبر القرآن وطلب العلم كنت بقول يعني ايه الفرق بين الصبر والرضا والجزع كانت قصة سيدنا يوسف دي قدام عيني وسيدنا يعقوب بكى على يوسف لحد ما ابيضت عيناه من الحزن لحد ما عمي من الحزن هل هذا ينافي الرضا ابدا ده نبي معصوم كان رضا امال ايه موضوع البكاء والحزن وال و- وال وبيضت عيناه والعمى نفسه ده كان حال مع الله نفس العمل ده حال مع الله قال انما اشكو بثي وحزني الى الله ده انا حاجه بيني وبين ربنا مش موضوع يوسف مش موضوع يوسف خالص حتى ولو كان بثي وحزني على يوسف فانا مع ربنا هو ده ان مفيش انكار بقى ما تنكرش عليا دي حاجه بيني وبين ربنا ايش علاقه بيها انت عارفين القصه اللي بترعبني دايما ولا يمكن اقولها الا وفعلا قلبي من جوه ي- ي- ي- يتفطر خوفا ورعبا قصه كان اخوان متواخيان احدهما مجتهد والاخر مقصر فكان المجتهد يقول للمقصر دائما اقصر توب فكان يقول له اجعلت علي حسيبا ام بعثت علي رقيبا دعني وربي فرآه يوما على معصية فقال له اتق الله وأقصر فقال له أبعثت علي حسيبا أم جعلت علي رقيبا دعني وربي قال والله لا يغفر الله لك فقال الله من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك غفر للمقصر المذنب وأحبط عمل المجتهد الذي ينكر المنكر ويأمر بالمعروف هو ده اللي بقول لك عليه بقى لا تتألى على الله لا تنكر في الحال في الحال مع الله تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله دي نمرة واحد عجائب التدبير اثنين لا تدبر لنفسك امرا على خلاف الشرع لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلك وسلم لنا الامر تجدنا اولى بك منك الله جل جلاله ارحم بالعبد من نفسه واعلم بمصلحه العبد من نفسه سيدنا يعقوب آه لما اتقرص في قصه سيدنا يوسف بقى خايف عشان تعرف ان سيدنا يعقوب ما كانش ظالم في حبه لسيدنا يوسف دونهم لا ده كان بيخاف عليهم اهو كلهم مش على يوسف بس وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا عتب على سيدنا يعقوب انه بيدبر الموضوع ما تدخلوش انتوا العشرة او انتوا الحداشر من باب واحد اتنين من هنا واتنين من هنا واتنين من هنا واتنين من هنا عشان ما يشوفوكوش انتوا الحداشر كده عنده 11 ولد ذكر فتحسدوا ربنا عتب على سيدنا يعقوب فقال ايه سبحانه وتعالى وما كان ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها لما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء يعني لو ربنا اراد انه يتحسدوا كانوا ايه هيتحسدوا اتنينات برضه لو ربنا اراد انه يموتوا هيموتوا هيضيعوا هيضيعوا موضوع انك تفرقهم دول على البيبان مش هيمنع قدر ربنا فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ف ولكن دايما بقول الفايده اللي بنستفيدها هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الا حاجه في نفس يعقوب قضاها لما تبقى حاجة في نفسك قولها ما تخليهاش تغلي في صدرك وتبقى خميرة تفضل تدخن وتكبر وتنمو جواك طلعها تخلص منها ولما تطلعها تقولها تخرج صح وده اللي تربي عليه عيالك وزوجتك ومن حولك لما يبقى في نفسك حاجة قولها ما تخليهاش لان برضه قلت لكم قبل كده دلوقتي حالا موضوع ان ال 11 يقعدوا مع بعض ويقولوا لبعض شوف ابوكوا بيحب يوسف اكتر والتاني يقول اه ده شوف بيديله مش عارف ده شوف بيقول له ايه ده شوف ما قالناش ايه الكلام مع بعض ده هو اللي بيكبر المواضيع الصغيره ملهاش اصل ممكن يكون كل ده اوهام شاهد ايه؟ سيدنا يعقوب زي ما ربنا قال الا حاجة في نفس يعقوب قضاها لما قالها قالها صح قالها صح قال ايه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة الصح ايه بقى؟ وما اغني عنكم من الله من شيء انا مش هحميكم من الله وما اغني عنكم من الله من شيء الله هو اللي يحميكم إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قالها صح أما سيدنا يوسف لما أسرها في نفسه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له ما قالهاش قال إيه قال أنتم شر مكانا اختفوا يبقى لما تخليها في نفسك هتطلع غلط لما تطلعها وتقولها هتظبطها وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله أمر إن الحكم إلا لله عليه توكلت لكن لما أسرها أنتم شر مكانا خليك دايما ما تسرش حاجة في نفسك قولها تستفيد من الفوائد المهمة جدا في قصة سيدنا يوسف أنه لم ينشغل بإخوته قط بمعنى وهم في البير لما طلع ومشي مع القافلة وهو بيتباع وهو في قصر الملك وهو في السجن وهو وزير ما جابش سيره اخوته خالص مشغول بالله راضي انا بقول لكم في عندي حته بتعجب منها جدا ان السيده عائشه رضي الله عنها على قربها من سيدنا النبي وحبها من سيدنا النبي لم يثبت عنها قط انها قالت يا رب اديني ولد من النبي مش شيء مش ده شيء عجيب ما قالتش يا رب اديني ولد كانت راضيه بان النبي زوجها ويحبها وهي بتحبه بس دي كفايه عليا حياتي هي دي عجائب التدبير ان سيدنا يوسف وهو في البير رموه في الكيس آه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ربنا قال له في يوم من الأيام هتقول لهم على اللي عملوه ده سيدنا يوسف كانت دي عايش بيها ويخرج من البيش ها هشوفهم واقول لهم لا الصبر الجميل والرضا بالقدر شوف بقى بين رميه في البير واوحينا اليه لتنبئنهم وبين أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف اللي قال لهم فيها ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون من دي ودي أربعين سنة أربعين سنة صابر وجوه نفسه شفت ازاي كان مشغول بربنا وأسمائه وصفاته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا اسمع اسمع بقى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم العليم الحكيم دي اللي قلت لك جت في أول الصورة خالص جابها هو هنا في الآخر خالص شوف مش من أول ما شاف إخواته ما قالهمش إيه وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر لان كان هيبقى فيها لمز ليهم توبيخ ليهم ان انتوا رمتوني في البير وربنا اخرجني منه لا قال اخرجني من السجن وهم ما يعرفوش انه كان في السجن بس هو بيقولها لهم برضه بيحط من نفسه مش بيتعالى عليهم وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ما قالش وجئت بكم مش لميتكم انا من الشوارع وجبتكم من الصحراء ودخلتكم القصور وعيشتكم عيشه الملوك ما بيمنش لا من ولا اذى وجاء بكم من البدو من بعد من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي اتهم الشيطان عشان ما يوبخش اخواته ولا يؤذيهم بالكلام وأدب نفسه عليهم بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ثم الآية العظيمة الجميلة إن ربي لطيف لما يشاء يشاء بلطف يشاء بلطف وعلم وحكمة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم عليم بحكمة حكيم بعلم حكيم عليم بلطف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم آه معلش قصة يوسف بتتداخل فيها الأحداث بطريقة عجيبة جدا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف المشتاق يشم الريح عن بعد سبحان الله تلاقيه قبل رمضان يشم ريح رمضان قبل العتق من النار يشم ريحة الجنة سيدنا أنس بن النضر في غزوة أحد قالوا له رايح فين؟ قال واها لريح الجنة والله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد أمال إحنا مش مش شامين ليه مزكومين أزكمت أنوفنا ريحة الفلوس بنكنوت ريحة الملابس ريحة النساء ريحة الدنيا ريحة الهموم والمشاغل والمشاكل آه، أزكمتنا هذه الروائح ما- ما عادش ما عادش إيه، إيه، نستطيع ان احنا نشم الروائح الطيبه كلما زاد الشوق شم الانسان الريح من بعد سيدنا يعقوب لما كان مشتاق لسيدنا يوسف لما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف كان هو في فلسطين ويدوبك خرجوا من مصر شم ريحه القميص سبحان الله العظيم القميص وجاءوا على قميصه بدم كذب القميص اللي كان سبب حزن سيدنا يعقوب هو قميص برضه قميص اللي ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا سبحان الله العظيم من آه، عجائب التدبير سيدنا يوسف لما كان معاه اتنين في السجن قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين آه، الراجل اللي كان معاه في السجن خرج سيدنا يوسف قال له ابقى قول للملك ان في واحد مظلوم في السجن هو خرج ودخل قصر الملك وهاص ونسي الموضوع الملك شاف رؤية شوف عجائب التدبير زي ما بقول لك كده ان ايه لما ربنا يريد انه يخرج سيدنا يوسف من السجن ما بعدش ريح عاصفة تدمر السجن يخرج ما بعدش صاعقة على السجن تحرقه فسيدنا يوسف يخرج ما خلاش ال- الساقي يشفع له ويقول له طب اطلع بمنا لا لا لا لا لا لا ده ربنا جل جلاله يجعل الملك يحلم يشوف في الحلم رؤية فيحتاجوا له فيخرج عزيز مصر شوف عجائب التدبير بقى ان الملك يشوف رؤيه يسال عليها الناس المتخصصين الكبار يقولوا له اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ودي بنسوقها برضه لكل اللي بيفسروا الاحلام وبيفسروا المنامات وبيقولوا على طول ليل ونهار ما فيش حاجه خالص بيقول فيها ما اعرفش هنا الناس قالوا ما اعرفش اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه افتكر بعد سنين سبع سنين سبع سنين ناسي سيد قال له آه أنا أعرف واحد يفسرها دي فين ده هاته ده في السجن هاتوه راح له جري قال له رجع وقال الملك ائتوني به قال ارجع الى ربك العزه اللي انا كلمتك عليها عزه المتوكل على الله ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم خليه يسال سيدي اللي انا كنت شغال عنده عارف كيدهم عليم خلي اساله ايه حكايه اللي قطعوا ايديهم اللي انا عايز اختم لك بيها في عجائب التدبير ان اللي كانت تتولى كبر الفتنه هي اللي شهدت شهاده حق هي نفسها اللي قالت له هيتلك هي نفسها اللي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن سبب سجنه هي نفسها اللي قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن هي نفسها ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن هي دي اللي قالت قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي وقد يسخر لك الله عدوك الذي أذاك وفعل وفعل وفعل يسخره هو نفسه لينصرك به أحبكم في الله والسلام عليكم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله